المشكله الكبيره جدا في ده يا جماعه ان ده مش مجالنا مجالنا مش مبني على كده مجالنا بيتغير بسرعه قوي مش هتعرف تاخده في الجامعه لو لو دخلته لو لو- لو دخلت وذاكرت في ال- في الجامعه الفكره ان انت برضه في الاول وفي الاخر بعد ثلاث دقايق من ان انت تتخرج من الجامعه هيكون اتغير فيه حاجه فمش منهج ثابت حتى لو الجامعه بتجدد المنهج ده كل سنه مش سريع كفايه وفي نفس الوقت هو مبني على خبرات ناس كتير يعني لو انت خدت كورس مع شخص واحد هو بيديك اللي هو مر بيه واللي هو عارفه وانت بتكمل عليه بعد كده فانت لو خدت لو افترضنا ان انت خدت كورس مع شخص واحد وخلاص وافتكرت كده انا تمام انا كده بقيت زي الفل في المجال فللاسف للاسف غالبا مش هتنجح او مش هتنجح زي الناس ال ال ال ال زي انجح الناس في المجال لان اشطر الناس او انجح الناس في المجال عاده هتبقى بتتعلم من ده وبيت- وبت- وبتتعلم من ده وبتتعلم من ده وبتاخد المعلومه من كذا حته وعشان تاخد المعلومه من كذا حته لازم يبقى عندك حته ال- التعليم الذاتي او حته ان انا اعرف أم، a search اهلا بيكم في خمسه business أم، سؤال متكرر هو سؤال ازاي ابدا في المجال وهو السؤال ده بيبان يعني خلينا نقول انسنت او كده سؤال بريء ما فيهوش اي مشكله ما هو طبيعي اي حد جديد في ال- في المجال بتاعنا اللي هو مجال ال digital marketing وبحب احط مع مجال ال digital marketing شويه حاجات تانية مجالات تانية زي ال programming وال graphic design الحاجات اللي ممكن تشتغل أم، شغل اونلاين عامة أه، بس لو هتكلم specifically نتكلم على مجالنا ال digital marketing المشكله هنا ان السؤال سطحيا يبان ان هو سؤال اه عادي جدا ما طبيعي انا هسال آه، ازاي ابدا في المجال انا بشوف ان السؤال ده كارثي يعني بشوف ان انت لو بتبدا جديد في المجال مش المفروض تساله طب المفروض اعمل ايه آم، المفروض اعمل ايه يعني لو ده السؤال الغلط طيب اولا هو ليه غلط وايه السؤال الصح وصح وغلط بالنسبه لمين اولا وقبل اي حاجه كالعاده لو اول مره بتسمع البودكاست انا اسمي يوسف العقاري آه، استشاري النمو الرقمي او digital growth consultant بس بساعد الشركات ان هي تكبر وتبيع اكتر اونلاين عن طريق البودكاست المجاني اللي حضرتك بتسمعه دلوقتي حالا وعن طريق الاستشارات للشركات اللي ميزانيه التسويق بتاعتها بتعدي 10000 دولار شهريا كمان بحاول ان انا آه، اشارك بعض التجارب الحياتيه زي آم، حاجات في تنظيم الوقت آم، آه، اداره فريق العمل آه، لعل وعسى ان الكلام ده يكون مفيد آه، لحضراتكم في مجال آه، تنميه الذات او تطوير الذات. نرجع للموضوع وعايزين نفصصه يعني ايه شويه شويه. ليه السؤال ده غلط؟ السؤال ده غلط لان احد اهم الاسس بتاعه ان انت تتعلم المجال بتاعنا هو ال- التعليم الذاتي او قدرتك مش هقول حتى تعليم ذاتي، تعليم ذاتي كلمه كبيره. قدرتك ان انت تعمل Google search بسيط. فلو انت انا عارف ان انت جديد في المجال مش عارف اي حاجه بس آه، ازاي ابدا دايما دايما دايما السؤال ده هيكون اجابته بديهيه بالنسبه لي وهي ان انت تبدا من جوجل هتفتح جوجل هتكتب digital marketing تبدا تعرف اكتر عن ال- المجال خليني اديكوا امثله للاسئله عشان الموضوع يوضح اكتر شويه اجابه برضو على سؤال طب هو ايه السؤال الصح لو ده السؤال الغلط هو ايه السؤال الصح السؤال غلط ليه احنا قلنا علشان انت المفروض تبدا بجوجل search طيب ايه السؤال الصح خلينا اديك سيناريو او سيناريوهين يعني حد داخل بيقول لي يا يوسف آه انا جديد في المجال ده ابدا ازاي علامه استفهام نقطه من اول الص... خلاص ما شكرا كده حد تاني بص بقى عمل ايه دخل كتب في جوجل عربي انجليزي ايا كان مثال انا هنا بتكلم ان هو عمل search بالانجليزي كتب في جوجل digital marketing طلعت له شويه نتائج سواء على جوجل على يوتيوب اتعرف من- من اول مره عارف ان ال digital marketing او بدا يعرف ان ال digital marketing ده في مجالات جواه مجالات جواه زي ايه زي ال SEO ال social media ال- كذا كذا كذا طيب دور شويه او يعني ايه شاف فيديو على قرا شويه من هنا على فيديو من هنا وجاء قال لي أم، يوسف سواء انا او اي حد غيري يعني يوسف انا أم، بدات في مجال ال digital marketing وعارف ان جواه كذا وكذا وكذا وانا عاجبني المجال الفلاني ال SEO مثلا او ال social media للسبب ال- الفلاني حاسس ان انا يعني الموضوع اثار فضولي كده وان انا عايز اعرف عنه اكتر بس انا مش عارف مثلا انا بفاضل بين المجال ده والمجال ده ومش عارف اختار بينهم علشان أم، بحاول ان انا اقرر ايه اللي هيكون انسب مثلا لل- للسوق او ايه اللي هيكون انسب لو انا عايز اعمل واحد اتنين تلاته الفرق بين الشخص ال- الاول والشخص التاني ان في حد عمل ال basic effort عمل ال ال ال يعني ايه زرع كده خلينا نقول البذره بتاعت ان هو يدور بنفسه و- والشخص التاني هو عايز الموضوع آه، يعني بيسموها بره spoon feeding اللي هو يعني على الترابيزه كده اللي هو انت قول لي بقى ال- يعني ايه الليله دي كلها بتشتغل ازاي عايز اقول لكم بقى من تجاربي انا الشخصيه لان انا بيجي لي اسئله كتير من النوع الاول واسئله كتير من النوع التاني حد يكون حفر ووقف وهو بيحفر ده المثال التاني والتاني اللي هو بيبقى لسه على او الاولاني يعني بيبقى لسه على البر وهو ما عملش حاجه وعايز مساعده من الصفر عايز اقول لكم بقى ان الشخص الاول ده نادرا جدا جدا جدا ما بعد بيسال ما بعد ما بيسال السؤال ده ب... بشوفه تاني او بسمع منه تاني او بيبعت لي تاني يعني اللي بيقول لي ازاي ابدا وكده ويسيبها كده مفتوحه ممكن ابعت له كورس آه، ممكن اقول له يعني ما ببقاش عايز ابقى سخيف واقول له جوجل search بس ساعات بضطر ان انا اقول يعني اعرف بس الاول المجال وبعد كده اسال اسئله specific او محدده شويه بس ممكن حتى ابعت له بص دي مثلا لستة كورسات يعني حرفيا اوقات كتير جدا عشان ما بقاش سخيف بدخل على يوتيوب اكتب digital marketing course واشوف كده اول حاجه ولا حاجتين حاجه يبقى عليها شويه views واقوم واخد له ال- اللينك واقول له اتفضل انا مش بستسهل او حاجه ما هو ده اللي انا هعمله وده اللي انا عملته قبل كده لما باجي اتعلم حاجه جديده مش ان انا مش عايز اضيع وقت معاه بس المشكله بقى علشان هو دي كانت خطوه بسيطه جدا وبديهيه جدا وهو كان يقدر ان هو يعملها وما عملهاش مش بيحس ان هو خد اللي هو عايزه او وصل للنتيجه الفعليه هو عايز حد يقعد بص آه تعالى ونتكلم في التليفون وذاكرت مثلا ايه النهارده و- وخطوه بخطوه وخد دي ذاكرها و- وخد دي بعدها اعملها والمشكله الكبيره جدا في ده يا جماعه ان ده مش مش مجالنا مجالنا مش مبني على كده مجالنا بيتغير بسرعه قوي مش هتعرف تاخده في الجامعه لو لو دخلته لا- لو لو دخلت وذاكرت في ال- في الجامعه الفكره ان انت برضه في الاول وفي الاخر بعد ثلاث دقايق من ان انت تتخرج من الجامعه هيكون اتغير فيه حاجه فمش منهج ثابت حتى لو الجامعه بتجدد المنهج ده كل سنه مش سريع كفايه وفي نفس الوقت هو مبني على خبرات ناس كتير يعني لو انت خدت كورس مع شخص واحد هو بيديك اللي هو مر بيه واللي هو عارفه وانت بتكمل عليه بعد كده فانت لو خدت لو افترضنا ان انت خدت كورس مع شخص واحد وخلاص وافتكرت كده انا تمام انا كده بقيت زي الفل في المجال فللاسف للاسف غالبا مش هتنجح او مش هتنجح زي الناس ال ال ال ال زي انجح الناس في المجال لان اشطر الناس او انجح الناس في المجال عاده هتبقى بتتعلم من ده وبيت- وبت- وبتتعلم من ده وبتتعلم من ده وبتاخد المعلومه من كذا حته وعشان تاخد المعلومه من كذا حته لازم يبقى عندك حته ال ال ال ال التعليم الذاتي او حته ان انا اعرف أم، ا search فده شق يعني نرجع بقى للسؤال بتاعنا ليه السؤال ده غلط ده شق لحضرتك يعني ده شق احنا بنتكلم عليك هو ليه ده بيضرك انت لان انت مش هتعرف تكمل لو ما خدتش دي يعني حتى لو جبت حد قعدته جنبك ي- ي- يمليك ويحفظك وي- ويذاكر لك وهيقعد معاك لغايه امتى يعني هي- هيفضل قاعد معاك للابد فانت في وقت ما لو انت عايز تفضل تتطور ولو انت عايز تبقى كويس في المجال في وقت ما لازم هت... لازم هتضطر ان انت تعرف ازاي تذاكر بنفسك وتطور بنفسك لوحدك فانت مبدئيا كده اول ما بتسال سؤال ازاي ابدا وانت قاعد كده مريح وما عملتش اي حاجه ومستني حد يديك الخريطه الكامله فانت ضريت نفسك قبل ما تضر اي حد تاني ده رقم واحد طيب رقم اتنين ودي حاجه للشخص اللي انت بتساله ويعني انا عايز الاقي الكلمات اللي انا اقول ده بشكل ما ي... ما يضايقش او ما يجرحش او الناس تقول لك بقى ده مغرور بقى وبيتكبر علينا وبتاع بس فكره تقدير وقت الشخص اللي انت بتساله وانا مش بقول لما تيجي تسالني انا على فكره يعني انا دي انا ب... بعملها بنفسي مع اي حد انا حاسس ان هو عنده معلومه انا عايزها منه او عايز اساله على حاجه او عايز مساعدته في حاجه قبل ما اكون بطبقها على الناس اللي بتسالني فكره تقدير الوقت بمعنى ان لما انت تيجي تسال سؤال السؤال ده علشان انا اقعد اشرحه لك في في voice note او في text او ايا كان ممكن ياخد مني 10 دقائق وربع ساعه في حين ان انت ممكن خلال انا وانت عارفين او يعني على الاقل انا عارف ان انت في خلال 10 ثواني ممكن توصل لنفس الاجابه تقريبا من جوجل فهنا بيبقى في احساس شويه بان هو يعني انت بتسالني سؤال لو سالته لجوجل غالبا هيجاوبه احسن مني كمان فانت بتضيع وقتي وفي نفس الوقت ما اثبتش باي حال من الاحوال ان انت willing ان انت تعمل مجهود ودي حاجه يا جماعه مش قادر اقول لكم بتفرق قد ايه مع اي شخص لما تيجي تساله على معلومه اي حد انت بتيجي تساله على معلومه او محتاج مساعدته لو لقى ان انت باذل جهد قاطع شوط واقف او متكعبل في حاجه معينه بيبقى عايز يساعدك اكتر بكتير جدا من لما انت تيجي تقول له آه والله بقى يلا انا بسم الله الرحمن الرحيم انا في البدايه وريني بقى ابدا ازاي ليه لكذا سبب اولا عشان هو هيكون بيحس فعلا ان انت تعبت نفسك وجاي له بمشكله او حاجه انت وقفت فيها بعد ما تعبت نفسك فبالتالي بما انك تعبت نفسك انا مش هستخسر فيك مجهودي او وقتي لان انت انت بتساعد نفسك فليه انا ما اساعدكش كمان انما لو انت مش عايز تساعد نفسك وقاعد كده وعايز حد يعمل لك كل حاجه ما بتبقاش احساسها حلو للشخص اللي انت رايح له ان هو يساعدك دي حاجه الحاجه التانية وبرضو في في في, في نفس ال- ال- النقطه بتاعه تقدير الوقت وهي ان الشخص اللي انت بتساله السؤال ده ي- ي- يريليت ليك بمعنى كلنا ما كناش عارفين المعلومه اللي حضرتك بتسال عليها كلنا بدانا من الصفر كلنا كنا في مراحل قبل كده بس تصرفنا واحنا في المرحله دي زي ما قلت لك السيناريوهين اللي في الاول مختلف تماما في حد كان واقف في المرحله دي ومستني حد ينقذه ومش عايز ياخد اي خطوات وفي حد تاني بدا ان هو ياخد اكشن ومساعده الناس انا مش بقول على فكره ان انت 100% سيلف ليرنينج ومفيش حد يساعد لا مساعده الناس مهمه جدا وكلنا بنحتاج مساعده الناس بس الفكره هل انت بتعطل وبتحط رجل على رجل وتستنى حد يساعدك ولا انت على طول ماشي وعلى طول بتتحرك وعلى طول بتحاول ان انت تتعلم وفي النص بتسال ده وبتاخد معلومه من ده وبتحاول فهنا بقى الشخص اللي انت بتساله لو هو شخص شاطر او ناجح في مجاله 99 و9 من 10% بتكلم برضو على المجال بتاعنا هو لما كان في مكانك اه في ناس ساعدته بس هو كان بيدور وكان بيفرك فلما هو يحس ان انت بتعمل نفس الحاجه دي بيجي له احساس ان انا بيريليت يعني ما مش عارف اقولها ازاي بطريقه تانية بيحس ان انا اه هو ده شبه لما انا كنت لسه ببتدي او لو انا لما انا كنت لسه في, في اول المجال كنت بقف برضو في, في, في نفس الحته دي او كان عندي نفس المشكله دي فده برضو بيزود جدا جدا جدا فكره او نسبه ان هو يكون عايز يساعدك وعايز ان هو يديك من وقته فموضوع السؤال الغلط ده زي ما قلنا شقين الشق الاولاني حضرتك بتضر نفسك لان انت مش هتعرف تكمل في المجال لو انت مش بتعرف تعمل جوجل search بسيط تاني حاجه انت بتقلل نسبه ان الشخص يكون عايز يساعدك او ان الشخص يبقى عايز يديك من وقته علشان انت بتحسسه ان انت ان وقته ده ولا حاجه او ان انت مش ناوي ان انت تعمل مجهود و- و- وعلى نفس النقطه دي برضو فكره ان انا لما شخص يبين لي ان هو بيعمل المجهود انا بحس ان انا لو ساعدته هو ان شاء الله هيوصل لحاجه ودي حاجه مهمه جدا برضو يا جماعه لو انا شايف ان انت اشتغلت قطعت شوط بتحاول وجيت انا ساعدتك فهحس ان انت هتوصل لحته معينه فانا حسيت ان المجهود ده اتحط في محله وحسيت ان ايه ده بسم الله ما شاء الله ده اتعلم كذا وكذا وكذا بص ده من سنه كان فين بقى فين بس للاسف مع التجارب السلبيه كتير جدا مثلا معايا ان انا ببقى يعني مش عايز اقول شبه متاكد ان لما حد بيقول لي ازاي بقى ابدا في المجال بتاعكو ده وحتى لو انا بعت له شويه حاجات ما ما بشوفوش تاني او ما بيرجعش تاني او ما بيظهرش في المجال تاني فده بقى بيخلي الواحد برضه عايز يشوف حته المجهود دي ودي قيسها على اي حد و- وزي ما بقول لك انا بطبقها على نفسي قبل اي حد تاني لما باجي بسال السؤال ببقى بفكر ازاي اخد اقل وقت ممكن من الشخص اللي قدامي واوريله ان انا بستغنم وقته و... وان انا I did my homework زي ما بيقولوا الجماعه الاجانب ان انا عملت الواجب بتاعي وجاي له بحته ال- الصاموله او حته ال- ال- ال- المسمار او شويه المسامير اللي انا فعلا عامل مجهود علشان احاول أ- أ- اظبطهم وما وصلتش لحاجه فيهم طيب امثله تانية على ال- الاسئله او خلينا نقول ازاي تعمل ده سريعا بشكل آه، آه، آه، يعني اتكلمنا في حلقات قبل كده ان انت ازاي تعمل search وتدور عن مجال وارجع حتى في اول ثلاث او اربع حلقات في البودكاست اللي هم كانوا audio only اتكلمت على فكره ان انت ازاي تبدا آه، تبقى freelancer او تتعلم مجال ال digital marketing من الصفر و- و- وشرحت الموضوع ب- ب- بتفاصيل كتير جدا في الحلقه دي بس هي ال- الحلقه بقى اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي دي هي بتكمل بس على حته ان انت خلاص ات- ات- ات- اتعلمت ال ال ال الحاجه دي وعايز تسال وعايز آه، تتكلم اكتر في في مساعده الناس او عايز تطلب من الناس المساعده تعمل ده ازاي بشكل يكون مفيد ليك ومفيد لل... لل... لل... للشخص برضو اللي قدامك مثال تاني ان انت تكون already شغال في المجال فلنفترض مش عايز ادخل في حاجات technical قوي يعني بس فلنفترض مثلا ان انت بتعمل دلوقتي اعلان على فيسبوك وجالك الاعلان ده ما اشتغلش وعليه آه، علامه حمراء كده ومكتوب disapproved تمام فانت عم... ايه اول حاجه عملتها برضو في شخصين هنا في شخص هيبدا ياخد كلمه disapproved دي لو مش فاهمها يدور عليها في جوجل فيسبوك ad disapproved هيكتبها كده زي ما هي ويشوف الناس بتقول ايه يعني ايه الكلام ده في واحد تاني هيحاول يدوس عليها او نفس الشخص ده ممكن هيحاول يدوس عليها او يشوفها يفهم التفاصيل لان ساعات بيكون مكتوب تفاصيل الاعلان ده اترفض ليه وفي واحد بقى مختلف تماما هيعمل ايه آه يوسف او محمد آه عبد السميع ايا كان آه ال ad بتاعي مش شغال الاعلان بتاعي على الفيسبوك مش شغال اي يا باشا مش شغال ماله بيقول لي disapproved هنا برضو بنرجع لنفس النقطه تاني طيب قال لحضرتك disapproved او الاعلان مرفوض نقطه البدايه بتاعتك فين لو نقطه البدايه عندك ان انت تسال حد هنرجع لنفس النقطه تاني دي مشكله ومشكله ليك قبل ما تبقى مشكله لحد تاني دور شوف بقى تعالى بقى ناخد مثال على الشخص التاني الشخص التاني راح دور على جوجل وكتب برضو disapproved وعرف ان في اسباب معينه لرفض الاعلان على فيسبوك مثلا و- وقرا التفاصيل وفتح ولما داس على كلمه disapproved ده طلع له ال help center اللي هي ال ال ال ال ال website الخاص بت- بفيسبوك ال- اللي عليه ال- ال- المساعده وتفاصيل عن الاعلانات وكده وبدا يقرا شويه وفهم بس برضه ما فهمش انا ماشي انتوا بتقولوا لي ان الاعلان اترفض بسبب كذا كذا كذا بس انا مش عارف برضه هو ازاي الاعلان بتاعي تسبب في اللي انتوا بتقولوه مثلا يعني بص بقى صيغه السؤال آه بص آه ما- مساء الفل مساء الخير ازاي ح- حضرتك انا دلوقتي كنت بعمل اعلان على فيسبوك فالاعلان ده اترفض كان disapproved دورت دورت على جوجل وقريت في ال help center آه بتاع فيسبوك و- و- و- وت- واتقال كذا كذا كذا انا شاكك ان اعلاني ممكن يكون في إيه إيه إيه بي- بيخالف السياسه الفلانيه اللي انا قريتها على موقع فيسبوك بس انا م- مش متاكد ومش عارف برضو هل هي دي ولا لا ايه راي حضرتك بص هنا انا عملت كام حاجه السؤال اللي زي ده هياخد من حد غالبا دقيقه او دقيقتين يعني انت واخد له screenshot من ال ad قلت له انت عملت ايه بالظبط وقلت له كمان السياسه اللي انت شاكك فيها فانت خلاص انت سهلت عليه ان هو يساعدك سهلت عليه ان هو يساعدك دي مهمه جدا برضو فانا بصيت كده آه، او هبص كده على الاعلان اه لا خلي بالك ده انا شفت حاجه شبه كده ده انت ممكن تكون بتخالف السياسه الفلانيه انما لو هو جه من الاول ايوه حضرتك انا عندي اعلان ديس ابروفد ايوه يعني ع- انت عملت ايه بقى انت عملت ايه عشان تحاول تحل المشكله دي قيس على كده بقى في كل حاجه من اول ما انت بتتعلم في المجال لغايه ما انت آه، عملت آه، حاجه معينه ووقفت ووقفت معاك اتصرفت ازاي وايه اول خطوه خدتها وكل المحطات آه، بتاعتك في المجال نفس الحكايه عميل سالك سؤال معين او بتنجوشيت معاه بتت- بتتناقش مناقشه معينه فقال لك آه، آم، ف- ف- فبدات ان انت يعني ايه ت ت ت انت مش عارف ترد عليه ازاي او كده دور نفس الحكايه آه، كان في يعني اخر برضو مثال عايز اقوله من فتره كان عندي مكالمه آه، استشاره شخص آه، يعني من بره مصر مش مصري بس عربي آه، وقال لي آه، يوسف آه، ال- الايميل بتاعه اصلا يعني اللي بعته قال لي يوسف انا في مجال آه، كذا كذا كذا وع- وعملت كذا كذا كذا بين ان هو يعني ما شاء الله راجل شغال وعامل مجهود وبتواجهني المشاكل واحد اتنين تلاتة مش عارف اخد فيها قرار وعايز اتكلم معاك اما بصيت لقيت هو عمل ايه و- وفي نفس الوقت المشاكل اللي هو بيقولها دي بالملي يعني تقريبا 75% منهم بالملي انا عديت بيها فبدات حاسس ان طيب لا ده ده ده هو بالظبط انا برضو كنت فعلا في وقتها مش عارف اخد القرار ده ازاي ويا ريت كان في حد ساعتها اقدر اكلمه يساعدني ان انا اخد القرار ده فعملنا كول وعملنا استشاره وعلى فكره كانت مجانيه مجانيه تماما بسبب ان انا وهو هو دي بقى التب او ال ال- يعني ايه الزتونه اللي انا عايز اديها لكم بسبب ان انا حسيت ايه ده ده راجل مجتهد واقف في نفس الحاجات اللي انا كنت واقف فيها في يوم من الايام وانا عايز اساعده جدا الراجل دخل الكول آه، معاه كراسه عارف كويس قوي هو هو بيتكلم في ايه بي بي بيفتح النقطه بيسمع يقول لي انا فعلا عملت كذا كذا كذا راجل عامل مجهود عامل ال homework عامل الواجب بتاعه بس مش عايز افضل اعيد في النقطه دي كتير ال ال ال- الملخص بتاع الموضوع ده لو سمحت اعمل الواجب بتاعك اتعلم self learning لو لو لو بتقول اه self learning اصل أنا ما بت- ما اعرفش اتعلم لوحدي ما ب... ما ما اعرفش التعليم الذاتي ده طب اتعلم ايه وما اتعلمش ايه اتع... search هتتكعبل في حاجات مفيده وحاجات مش مفيده مش مشكله هو ده التعليم الذاتي ان انت انت ان انت ه- ه- هتقرا حاجه وهتذاكر حاجه وهتبص على دي وهتبص على دي ومش كل حاجه هتبقى مفيده بس وانت بت بت بت explore او انت بتكتشف كل الحاجات دي الخريطه او المنهج بيبدا يبان من الاكتشافات اللي انت بتعملها دي بس انت نط في الميه وابدا ذاكر و- وبعد كده الباقي سهل الباقي بسيط ما ف- ما فيهوش مشكله ف آه، دايما اول خطوه ان انت ت search اعمل مجهود بين بين ان انت عملت المجهود ده عشان تساعد نفسك قبل ما تساعد اي حد تاني ولما تيجي تسال آه، على مساعده اسال سؤال يبين للي قدامك ان انت عملت ال homework بتاعك علشان يبقى عايز آم، يساعدك اكتر لو لسه بتسمعنا لغايه دلوقتي آه، دي كانت نهايه الحلقه بس ما تنساش لو سمحت تعمل subscribe لو بتتفرج على يوتيوب آه، تعمل rating او review على Apple Podcasts نتكلم ان شاء الله الحلقه الجايه والسلام عليكم